إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فنحن الآن على أعتاب شهر كريم مبارك أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا وإذ ننتظر هذا الشهر المبارك فإن أمتنا لا تزال تمر بهذه الظروف العصيبة ولا زال تقف في هذا الموقف المضطرب لا زالت ديارنا على قارعة الطريق لا زلنا وقوفا منذ ستة أشهر في هذه النقطة لم نغادرها بعد ولا يمكن أن تستمر بلادنا على هذا النمط لا يصح أن تستمر في هذا الاضطراب وفي هذه العاصفة وقتا أبعد من ذلك فإن ذلك لا شك يهدم بناء الدولة ونحن في حاجة إلى البناء أكثر منا إلى الهدم صحيح هناك أمور ينبغي أن تنهدم وأمور بدأ في هدمها وتحتاج إلى أن يتم الهدم لكن في المقابل هناك بناء ينبغي ويجب وجوبا قاطعا أن يتم ونحن الآن منشغلون فقط بالهدم كل ما يشغل عامة الناس الآن الهدم إتمام هدم ما بدأ هدمه والبداية في هدم ما لم يهدم بعد مما يستحق أن يهدم من المباني العتيقة التي دمرت البلاد والعباد وتغاضى الناس جميعا عن البناء في حين أن الهدم سهل أسهل ما يمكن أن تهدم العمارة اللي بنيت في عشرين عاما مش هقول سنة ولا سنتين تستطيع أن تهدمها في دقيقة قنبلة كده صغيرة تحت ولا حاجة وخلص هتقع العمارة كلها في عشر ثواني فالهدم يسير سهل مش قضية أسهل ما يمكن أن تهدم لكن البناء يحتاج إلى وقت وإلى تفرغ وإلى تركيز وإلى جهود وإلى خطة عامة من يحمل معاول الهدم اليوم ليس عنده خطة للبناء أصلا جماعة اللي واقفين عايزين يهدوا كل حاجة دولي مش عاجبهم أي حد اللي كانوا مجهزين قائمة كده بأسماء الوزراء للدكتور شرف وقاعدين له على الباب لازم تعين دولي وزراء طبعا على رأسهم الجماعة اللي بمولوهم ها أه؟ الأسماء اللي بتمول الآن الجماعة اللي ما يعرفش جايين منين دول بالضبط ولا يعبرون عن أحد لا عن الشعب ولا عن الثورة ولا عن أحد أصلا يعبرون عن أنفسهم فقط وعمن يدعمهم ويدفع لهم من الخارج موقف عجيب صراحة شيء يعني لا تجد له تفسيرا ولا منطقا كيف يمكن لجماعة مهما كانت معبرة عن الناس وهي في الواقع غير معبرة عن أحد أن تقعد وتجيب ورقة تكتب عليها أسماء الوزراء وتقدمها للمجلس العسكري ولرئاسة الوزراء وتقول لهم احنا قاعدين بره هوت لو ما حصلش الموافقة على هؤلاء ما احناش مروحين ده هؤلاء نصبوا أنفسهم رؤساء للجمهورية لأن دي وظيفة الرئيس فقط الرئيس بقى اللي هو ممكن اه يعني يفرض الى في وقت زي زي رئيس بتاع زمان مش رئيس الجاي يعني ان شاء الله بتاع زمان اللي هو بيفرض القائمة ويجب ان يؤخذ بها وان لم يؤخذ بها مش ممكن لازم تتعمل كده هو ده المطلوب دون مراعاة لشيء ولا لأحد ولم يؤخذ رأي أحد من الشعب في ذلك وصار هؤلاء الحفنة ب- يعني كمان مع التوسع في التعبير هم المتحدثون الرسميون باسم البلاد وصرنا نحن العاملين في مواضعنا طبعا قطاع كبير جدا من الشعب المصري بدأ ينظر للعمل مش منطقي يقعد طول النهار في الشارع من سينفق عليه يعني اقعد يوم اه عشان ابقى ابلغ صوتي زي النهارده مثلا النهارده احنا رايحين نقول لهم لا لا ليه لا مش دول اللي بيتكلموا باسم الشعب احنا موجودين احنا اهو احنا موجودين الشعب كله موجود والشعب له رأي آخر الشعب ما عندوش مشكلة خالص مع القوات المسلحة الشعب يحفظ الجميل للجيش لأنه شايف بعينيه الجيش عمل ايه في ليبيا وعمل ايه في ال- في سوريا وعمل ايه هنا وهنا وهنا لا شعبنا يحفظ الجميل للقوات المسلحة ولا نقول لا للمشير ده ما حصلش ومن يقول هذا فئة ق- قلة مندسة تريد أن تضع البلاد في فوضى لا نهاية لها يعني ايه تسقط الجيش دلوقتي الآن لا في وزارة ولا في رئاسة في البلد ومفيش جيش كمان هيبقى في ايه خلاص لما الجيش لما يطلع يقول لك يسقط يسقط المشير لا للمشير لا للمجلس العسكري احنا غير راضيين عن اداء المجلس بصوره تامه اي حد له الحق ان هو ينتقد طبيعي انا انتقد لكن لا لا اسقط انا انتقد طول ما في مساحه للنقد وطول ما في ال- الغالب هو الصواب والغالب هو الاحسن فما فيش مانع انتقد اقول والله المسجد ده كويس جدا لكن في مشكله ايه مشكلته ان هو ما فيش شبابيك الناحيه دي نهده لا ما نهدوش بس ده حطها في اعتبار لو ربنا كده وسع وبيفتحوا شباك هنا لان ده ما كده خطر كده على الناس ومفيش تهويه واقول اللي انا عايزه واوضح وجهه نظري لكن مش مجرد ان انا شايف مشكله او عيب او غلطه او اتنين او حتى عشره في شيء ان انا اهده خالص لا احد يتعامل مع الناس بذلك انا بيتي فيه مشكله بهده ولا بحاول اصلحه بحاول اصلحه لا سيما اذا لم يكن لي بيت اخر لو انا عندي بيتين ممكن اقول اهد دوت وانفضه بقى واروح اقعد في التاني انا ما عادش عندي بلادنا ما عاد لها شيء الان ما عادش عندنا غير مؤسسه واحده بس اللي ماسكه البلد المجلس العسكري اللي لامم الدنيا شويه فلو ان هؤلاء الخونه أسقطوا المجلس العسكري كما أرادوا أن يفعلوها في العباسية ووقف لهم الناس مش وقف لهم البلطجية ولا حاجة الناس اللي وقفت ليهم ولو أي حد منا كان موجود كان هيوقف العيال دي إن هؤلاء يريدون أن يدخلون في نفق مظلم لما يسقط المجلس العسكري إحنا هنروح فين مين اللي هيتوكل بقى بأمر البلاد هيطلع بقى جماعة أم أم لسه جاهزة دي لسه المست... الجاهزة اللي على رأسها فلان وفلان والممولين الرسميين للحركات الاحتجاجية المفتعلة دي الشعب كله صحيح اه عايز ي- اسراع المحاكمة وعايز تعجيل المحاكمة بس بضوابط ما الاسراع ده ممكن في ال- في الغ... في النهاية يولد لا شيء مفيش أدلة ثابتة الجماعة دول كانوا ز... كانوا زبانية جهنم حلو ويظبطوا ورق كتير قوي القاضي في المحكمة لو احنا نحتكم بقى لقضاء مش لأهواء احنا عايزين قضاء ولا لا عايزين قضاء طب القضاء تعالى يا قضاء احكم لي على حبيب العدل ما عنديش ورق يثبت عليه اي حاجة احكم عليه بايه هقول له براءة ما عنديش ورق انا بحكم بورق انا شفته بقتلك لكن انا مش جهة شهادة انا جهة قضاء والقضاء ده عايز اثباتات معروفة قانونا طب ما عنديش اثبات احكم عليه بظلم اظلمه بقى بالورق ولا اعمل ايه ولا امشي على هوايا وعلى هواك وعلى هوا الناس وده يحب وده يكره لازم يكون في مرجع طب سيبني بقى اخد حقي وسيبني أ- اجمع ورقي واستوفي شهاداتي وابدا انظف ال- يعني هناك وجهه نظر سديده شيئا ما يراها بعض ال- العقلاء اللي هم عايزين يحافظوا على البلد يقول لك لا اخروا هذه المحاكمات شويه احنا عندنا اشكال في بعض القضاة وبعض الجهة القضائية وبعض الناس اللي احنا مش عارفين راسهم من رجليهم لو حكم هؤلاء الان على اصحابهم هيطلعوهم براء لا اصبر خليه مرزوع في السجن اه مش بي... اه اه قاعد هو قاعد على دماغنا خليه اهو قاعد وده في حد ذاته ذل ما بعده ذل ده ده ال... ده ارحم من ال... ده الاعدام ارحم من ده خليه قاعد كده مذلول لغايه ما نضبط البلد وتقوم منظومة قوية وبلد قوية وعندئذ نحاكمه بجسارة وما يقدرش حد يلعب بحاجة وجهة نظر واخد بالك ايا ما كان انا موافق مخالف قضية لا تحتمل اسقاط البلد ينبغي ان نفرق بين مطالب رشيدة لها وجهة وبين مطالب ساحقة لا تنظر الى شيء الا الى مصلحة بعض الناس اللي هم في الواقع ليسوا شيئا في البلد احنا الان بنسمع اسماء اول مرة نسمعها في حياتنا ولا حد يعرفهم من الشعب ويجري لهم التطبيل بالليل والنهار في فضائيات غسيل الاموال النهارده بس طلع كده كام فضائيه امبارح واول واول واول ها مش عارف ايه سيب ويسيب ونسيب دي اللي اسمها سي بي سي والميدان و25 أب... تحرير ولا مش عارف ايه والتحرير الحاجات دي جت منين واقل ميزانيه قناه منها 50 مليون دولار منين الله من اين لك هذا الفلوس دي جت منين اقل واحد بياخد ربع مليون جنيه في الشهر من مذيع هذه القنوات كان بياخد خمسين وبيحلى وبيرقص عليهم ايام الحياة وكنا نقول يا سلام خمسين الف جنيه في الشهر المذيع بياخد خمسين الف جنيه في الشهر في الحياة كانت حاجة كده يعني كبيرة قوي لا ده بقى لعب عيال خلاص ده كان بقى فكة دلوقتي بقى اقل واحد بياخد 250 وجابوا عمك الشيخ اللي طلع نفسه كده وعمل نفسه من غير ما حد يعمله خطيب الثورة و100 الف جنيه شهريا منين وليه ليه لما في فلوس كده كتير قوي في البلد ما تعملوا لنا مصانع تلموا فيها الناس دي شغلوا الخل انتوا عايزين ايه خد بالك وهذه القنوات 24 ساعة قاعدين في التحرير لو واحد بس عطس لقاء معاه اصل معتصم من ثوار الثورة الحقيقيين عطس بتعطس ليه حضرتك بقى يقول لك والله اصل صراحة انا متنرفز من المجلس العسكري طب اللي منرفزك يا حبيبي وتلاقي شوية عيال ولاد امبارح لا يجرؤ احدهم اصلا ولا يستطيع ان يفعل شيئا يقعد حاطط رجليه في وش اكبر راجل في المجلس العسكري اللي جد اللي قد جده او قد ابوه ويكلمهم طراطيف مناخيره كانه شغال عند اللي خلفوه مثلا ولا حاجه ايه دوت اي بلد انتلي وعلى هذا تنشا البلاد ده احنا امرنا ان نوقر كبيرنا ونحترم و... و... ويرحم صغيرنا ونحترم علماءنا لا كده كله سقط خلاص يقول لك الشرعيه الثوريه ايه الشرعيه الثوريه دي كلام عمال يسوق له بالليل والنهار ولا يعرف معناه ولا المراد منه ولا اخرته ايه اخرته يعني اعمل يعني خلاص عايزين نعمل ايه عايزين احنا احنا بقى اللي كل حاجه يعرضوها علينا احنا على مين يقول لك على الثوار فين الثوار دول اللي هم مين يعني بتعوت ايه ده في عندنا 124 ائتلاف ثوره دلوقتي 124 ائتلاف كل خمسه قاعدين في قهوه عملوا ائتلاف ائتلاف شباب الثورة واحد اثنين ثلاثة اربعة مية وعشرين وفي خمسين تحت الانشاء وفي ثلاثين بينظروا الان في مجلس مش عارف بتاع ايه ولا حكاية ايه ومين دول اصلا مين اللي ادب انا كنت واقف في التحرير ده واقف كل ما مصر كلها واقف في التحرير هو ايه يعني امتى نديله بقى ختم هو ثورجي وده متكلم باسم الثورة بعد كام ساعة في التحرير يعني بعد كام يوم يكون حضر الجمل ولا قبل الجمل ولا بعد الجمل ما كلام عايم برضه ويراد ان احنا نصدقه ونقول امين دول دول دول بقى يشيلوا البلد وناس لا يعرفون لا بعلم ولا بمثلا تمكن في فن الفنون ولا شيء اسماء نسمعها لاول مره فلان الفلاني ده بتاع ايه ده ائتلاف شباب الثوره الحقيقي بقى مش الفشنج طب المطلوب يعني المطلوب ان احنا مش عايزين وزير فلان ليه كده كده يعني يعني ايه كده يعني طب خلاص عايز مين عايز فلان اللي بموله طب تعالى انا برضو انا مش عايز الاخر بقى طب انت مين انا برضو كنت واحد واقف في الثوره جنبك في ميدان التحرير كده برضو طب وانا كده وانت كده وده كده البلد بقى فين بقت كده خلاص وقعت راحت البلد ضاعت بين كده وكده وكده وهذا سفه عشان كده اللي بيتحكم في هذه المسائل المفروض اهل الحل والعقل اللي ما عندوش كبير بيشتروا له كبير اه مع احترامنا وتقديرنا وكل الكلام الجميل دوت لمن دعا إلى الثورة ومن قام بها ومن عاونها والشعب كله عمل الثورة مش حد بعين خلاص لكن في أصول انت عملت لنا عمل معروف يا سيدي يا بتاع الثورة جزاك الله خير انت أكرمك الله أكرمتنا يا عم وخل انت اللي عملت الثورة لوحدك خلاص مبسوط انت شيلها كلها لوحدك جزاك الله خيرا دورك كده انتهى سيب بقى الناس أهل العقل الكبار المتفق عليهم يشتغلوا أهل الحل والعقل مش منطقي انا عايز اظهر كل يوم في التلفزيون واقول انا لا ده مش هو وانا الحقيقي وده مش الحقيقي اصبحت سبوبه وكل شويه بره وجوه طالعين جايين الله ما هذا فالنهارده احنا الجماعه اللي بيطلعوا النهارده وده حاجه ما حصلتش قبل كده يعني الإسلاميين كما قلت اختاروا من البداية من بعد سقوط النظام أو سقوط ما سقط من النظام إن هم يلزموا الصمت ويعملوا يبدأوا بقى يشوفوا حال الناس الناس اللي مش لاقية تاكل دي يعملوا بقى يحاولوا يجيبوا لهم الأنابيب لغاية البيت يحاولوا يوفروا لهم أكل ب- بسعر بسيط ده اللي عايزاه البلد ده البناء الحقيقي انشغلوا بهذا وسابوا التحرير خالص وسابوا كل حاجة ولم يعودوا يقفوا وعندنا مشاكل من الأرض للسماء لكن مش وقته عم يقول مش وقت مش مشكلة واحد يروح الآن يدخل مثلا أي نادي عسكري يتقال له ممنوع ليه بلحية ده كان زمان ما خلاص اللي كان عامل الفيلم ده وقع وما عادش ينفع يحصل يقول لك والله دي اوامر لسه عندي ما عنديش قانون يخالف هذا مش مشكله هنعديها دلوقتي مش وقته احنا اكبر من كده بكتير خلي كان حسني لسه قاعد كمان سنه عادي جدا خد بالك فيما هو اهم مش منطقي احارب في كلام فارغ زي دوت هيتحل لوحده مع الوقت واسيب البلد تغرق وانشغل بخلافات شخصيه وتلميع نفسي واخليها تغرق فكان الاسلاميون راكنين شغالين في اعمالهم مع الناس وبيحاولوا يمشوا امور البلد بصوره شعبيه مش عايزين يبقوا في وزاره لا لقيتوا حد منهم حطوه في وزاره من اللي عملوهم دول كل يوم ولا حد طالب اصلا بالانضمام لهذه الوزارات ولا حاجه ولا عايزين منك حاجه خالص لان ده كله كلام زائد ورايح وجاي والان اللي بيروح الان عايز يمسك منصب ده بيحط راسه في المشنقه بيحط بيحط راسه في الايه في المشنقه البلد الان في حال صعب واي مسؤول هيمسك الان اي حاجه رئاسه وزاره نائب شعب هيتحط في معجنه هيشيل شيله تقيله قوي فان ما كانش قدها وقدود يبعد والا هيضيع هيضيع نفسه ما عادش زي زمان كان زمان اكل عيش سبوبه يخش يمسك منصب ي- ي- يقعد يهلب يمين وشمال ويطلع منفوخ قد كده يبقى داخل صعلوك لا مال له ويخرج ذا مال الان ما عادش كلام من ده عاد كله واقف مبرق له كده وانت عملت دي ليه وفين دي اهو شرف جابوه من التحرير والان عايزين يطردوه يقول لك لا شرف خان الثوره وخان التحرير طب ما انتوا اللي جايبينه لا مش يعني ما عادش ينفعنا خلاص وما حدش هيرضى عن حد خلاص فجماعه اهل الخير واهل العدل تركوا هذا كله وانصرفوا الى مصالح البلد وكنا ماشيين خلاص كويسين جدا المجلس العسكري عمل استفتاء على الدستور اللي قرر على اسره ان تقوم انتخابات مجلس الشعب في الشهر في شهر تسعة او اخر تسعة وبعد كده المجلس الشعب ينتخب لجنة تضع الدستور وده كلام منطقي جدا يلبي رغبات الشعب ليه؟ لان ده تعبير ده دي ارادة الشعب لو الشعب انتخب اليساريين والشعب كله ادى صوته لليساريين وقال عايزين شيوعية خلاص الشيوعيين لهم الحق يضعوا دستور البلاد ما اقدرش اتكلم انا خالص ليه الشعب مش عايزني انا الناس دي كلها عايزه الراجل دوت خلاص بقى هم احرار يا بالعافيه شيل وشيلوا اشربوا خلاص وبعد كده يجي رئيس يلاقي دستور جاهز يحكم الناس ليه ما يقدرش هو يلعب في حاجه ولا يقدر يعمل اي حاجه ده كلام منطقي يتفق عليه كل العقلاء وكانوا الجماعه المعارضين له الان اول الموافقين عليه كان اول ناس قالوا احنا ماشي كلام جميل ترتيب جيد لما جت الاست... لما جاء الاستفتاء وفوجئوا بالزخم وان الشعب لا الشعب يريد تطبيق الشريعه الشعب يريد الاسلام الشعب مش عايز ما مش عايز حد ما يعرفوش هو ح- هو في حد منا بيشوف الجماعه اليساريين دول ولا الليبراليين ولا بيشوفهم غير في التلفزيون بس نراهم فقط في التلفزيون قاعدين بيتأمعوا وفي التكييف وعاملين ي- يسرسروا بكلام مش فاهمين نصه ولا لهم علاقه بينا اصلا ودي حاجه في غايه العجب يعني عارفين موقف الليبراليين والعلمانيين والجماعة اللي هم المعادين للتيار الإسلامي من الإسلام حاجة ظريفة جدا بيفكرني بالظبط بالراجل البسيط هذا اللي هو قاعد في أق- في أق- في في في, في, في نجع من النجوع ولا عزبة من العزب ولم يرى الحضارة قط في ناس كده بسطاء طيبين قوي من أهلينا قاعدين هناك في آخر الدنيا تلاقيه قاعد مثلا كده في قرية ولا حاجة عمره ما راح المدينة ولا عمره شاف حاجة خالص فهو اي حاجه لو سمع عن- و- بس كمان يضاف الى ذلك ان هو عامل نفسه ابو العريف يعني هو مش عارف حاجه هو قاعد منعزل عن الدنيا خالص وعامل نفسه ابو العريف وبيفهم في كل حاجه فلو حد جاب له اي حاجه عايز يقول له دي حاجه جديده يقول له عارف قديمه دي اللي كانت عندنا زمان في البيت وهو ما سمعش عنها خالص خد بالك يعني مثلا اقصى حاجه يعرفها تليفون الايه بتاع ال- العمده ده ده اقصى حاجه يعرفها خد بالك فهو متكبر انه عارف ان هو ابو العريف يعني ان هو يقبل اي جديد مش عايز حد يعلمه حاجه انا عارف كل حاجه ده زي عندنا زيه وده ع- جربناه وما نفعش وبرضه مش هينفع والله ما هو نافع كده يعني ولم يرى شيئا قط فيقيس الطياره على العربيه الكارو تقول له ده في طياره يقول لك طيارتي بس وبتاع ايه مالهاش لازمه اصلا ما العربيه الكارو شغاله واحسن منها على الاقل طالما حصل حادثه كل فيها هيموتوا الكارو ما حدش هيموت فما توجعش دماغي بقى الكارو احسن من الطياره هو كده بلطجه يعني ومش مش مش, مش عايز يفهم ما راحش يجرب يركب الطياره دي خالص ولا عايز يركبها وشا- واخد بالك وفاهم ان الكارو احسن من الطياره زي اخواننا دول يقول لهم الاسلام يقول لك عارفين الاسلام دوت الاسلام بتاع الكهنوت وبتاع ال- الحكم الالهي المطلق اللي هيخلي الناس كلها تمشي بالعافيه في الشوارع عارفينه ومش عايزينه يا اخي افهم مش دوت بطل بقى جهاله مش ده الاسلام خالص انت فاهم غلط ده الكرو في طياره عندنا انت لا شفتها وتعرف امكاناتها وانت اجهل الناس بها طب تعالى جرب اركب مره بس وشوف اقعد بس كده شوف الكرسي بيروح وبيجي وتطير وتنزل وحركات وانت تغير رايك لا مش راكب الكرو احسن هو ده النظام هم يا جماعه مش عارفين حاجه عن الاسلام بالفعل عرفوه غلط خدوه من بره مش خدوه من عندنا درسوه على ايدي الغرب ومصرين ان ده الاسلام والله ما ده الاسلام اللي بتتكلموا عنه والله ما يتكلم عنه الليبراليون والعلمانيون واليساريون بزعمهم انه دين والله ما يمت للدين بشيء وهم لا يعرفون عن دين الله شيئا قط الا اخبار مشوشه نقلوها عن عن, عن اشباههم من الغرب طب إف- افهم الاول لذلك بعض اللي بدأ يعقل منهم لما بدأ يدي نفسه مساحة يسمع يقول لك مش ممكن هو كده الإسلام لو كده أنا أمشي معاكم واخد بالك آخرهم ده الراجل اللي كان بيناقش الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يسري فوتو واخد بالك فلما قعد الراجل يفهمه بالراحة افهم بقى اسمع بطل بقى تنطيط واسمع لما بدأ يسمع قال له مش ممكن لو الإسلام ده بقى بالفعل أنا أديك صوتي أنا أول واحد أرشحك لرئاسة الجمهورية ما هو ده الإسلام والله والله ده الاسلام بس انتوا مش عايزين تعرفوا والمصريين ما تعرفوش والتاني ده اللي كان قاعد معاه برضه في مع الشيخ عبد المنعم الشحات وقال لو لا لا- لو كده احنا مع بعض احنا متفقين كده على كل حاجه نعملها بقى إس- إس- اسلام ولا لا- لا- لا- ليبرالي ولا سميها ما شئت يعني عملوا كده حاجه يعني كوكتيل اسلام ليبرالي على بعضه ما كده متفقين على كل المبادئ وعلى كل الاصول والاسلام كده بتاعنا الجميل لا يخالف ما عندكم من التحضر والمدنيه ما هم مش عارفين اسلام مش عارفين اسلام خلاص فتكلم هؤلاء كثيرا حتى ظن الناس أنهم هم الموجودون وحدهم في الشارع وأن هؤلاء هم مصر وهؤلاء هم أولو الأمر فينا وهؤلاء هم المتحدثون الرسميون باسمنا لغاية ما زودوها قوي وهيوقعونا بقى في الغلط وسكوتنا عنهم ما ما- ما عاد ينبغي فينبغي أن نخف في الصورة حتى يعرف أن الشعب موجود دي النهاردة اسمها جمعة إرادة الشعب لا اسمها جمعة تطبيق الشريعة لأن ده مش وقت تطبيق الشريعة ما احنا بنتكلم كل حاجة في وقتها الآن لو احنا رحنا الآن زي ما بعض الإخوة عايزين يروحوا يرفعوا ر- ر- لافتات تطبيق الشريعة وإسلامية إسلامية ده مش وقته ده هيجي واحنا ينبغي أن نكون أذكياء مش عايزين نقعد نطبل في وقت ما فيهوش تطبيل نبقى ك- كمان يحارب بالفعل طواحين الهواء واخد بالك او يحارب نفسه او بيكلم نفسه لا احنا بنكلم وقت ما الكلام ينفع يت- يتقال في الوقت المناسب احنا وقوفنا اليوم للمحافظة على إرادة الشعب إرادة الشعب يعني ايه يعني مشي الامور زي ما اتفقنا مجلس شعب بعد كده مجلس آه، آه، دستوري يعمل عفوا بتاع ده لجنة الدستور تعمل الدستور اللي حصل ان المجلس تحت ضغط وده ما ننتقدوه على المجلس مع احترامنا له و- ولائنا له الان لكن ن- ن- ن- يعني ناخذ عليه اخذا شديدا ونرفض تماما هذه اللقمه التي رماها لهؤلاء تحت الضغط اللي عملوه عليه هم قعدوا ليل نهار بقى والقنوات عماله تصور ليل نهار ويقولوا لي الدستور اولا الانتخابات اخرا ليس منها ياكلونها الاسلاموفوبيا البتاع دوت فال- فالناس قالوا لهم وانشاء لجنه لوضع مبادئ حاكمه للدستور طبعا ده التفاف احنا رفضنا الدستور اولا لانه مخالف للاتفاق مع المجلس العسكري ومع الذي اختاره الشعب فلما يتقال الان مبادئ حاكمه للدستور يعني الدستور اتعمل كده هيكله العظمي واتعمل العظم بتاعه كله وباقي بس الطوب اي واحد يروح يعمله مش عايز شغلانه ويتحط اللي هم عايزين يقولوا عليه وحتى لو يحطوا كلام زي الفل ده ما ينفعش ما ليه واحد يستقل بذلك ثم بعد هذا يشاع او يذكر بعض الصحف الر- الرسميه ان فلان الفلاني من الليبراليين هو الذي سيراس لجنه وضع المبادئ الدستوريه علماني الله ده هذا هذا هذا كانه لوي لذراع الشعب لا مرفوض هذا الكلام ولهذا خرج الناس كلهم اليوم كل الاسلاميين النهارده وكل الشعب معاهم خرجوا ليقولوا لا لهذا الالتفاف احنا نحافظ على البلد وما ينفعش ان واحد مخالف للجماهير يكتب هو الدستور بتاعها الناس دي كلها لا ترضى بهذا فقط فاحنا لا رايحين نعمل مشادات ولا عنف ولا نسعى لهذا قط وينبغي على الجميع أن يكون واسع الصدر لأن طبعا في هذه الاجتماعات الكبيرة هيكون هناك مندسون ومخابرات من الغرب يعني وناس عايزين يولعوا البلد فينبغي أن نكون أحرص الناس على بلادنا وعلى إخواننا نحن مش رايحين نخانق في حد رايحين نوصل صوتنا بكل احترام للمجلس العسكري ونقول يا جماعة لا احنا نرفض هذا الالتفاف احنا على الخط القديم انتخابات مجلس شعب دستور يتعمل من مجلس من, من, من الأغلبية اه وهو اللي هيقود البلاد لكن هذا الذي يحدث الآن لا يصح ولا ينبغي لأنه التفاف على إرادة هذا الشعب الكريم وعايزين بعد كده بقى نفضى بقى عايزين بقى نشوف حالنا رمضان جاي اهو خلاص ورمضان ده شهر لا يضيع يعني كفاية خسرنا كثيرا في الدنيا نخسر ديننا احنا على اعتاب شهر مبارك نرجو أن يكون اليوم يوم حاسم وإن المسائل تصل بهدوء لأصحاب الأولى أولي الأمر ويتم التراجع عن هذه الخطوة الخاطئة في الاتجاه الخاطئ لأنها لا تعبر عن الشعب في شيء وستضع هناك مشاكل في المستقبل كثيرة جدا نحن في غنى عنها حتى يتفرغ الناس في هذا الشهر لبناء أنفسهم فإذا بنوا أنفسهم وبنوا قلوبهم صح منهم العزم بعد هذا على بناء مجتمعهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فنحن مقبلون على شهر مبارك نسأل الله تعالى أن يكون فاتحة الخير وأن يكون بداية الاتفاق صحيح النهاردة الجماعات الأخرى اللي هم ما لهمش أصلا تواجد في الشعب خالص ما لهمش أي عدد في الحقيقة كلهم سارعوا قالوا احنا معاهم واحنا دي جمعة التوافق ولم الشمل والصف الواحد على عنا وتعالوا على عنا وراسنا اتفضلوا اه مش هم امبارح كاتبين في بعض الصحف ثوار التحرير يرحبون بالجماعة الإسلاميين كان دول الضيوف يعني دول أهل البلد طبعا ده كلام مش مش صحيح وتزييف للواقع البلد ملك للكل مش ملك لحد الناس كلها دي أبناء هذا البلد واخد بالك والكل ما فيش حد رحب بحد ما فيش حد ضيف وحد زائر يعني وحد صاحب مكان كلنا أصحاب مكان واخد بالك فش خطوة طيبة لأن طبعا ما في هم هم مش عندهم خيارات إلا دي لازم يرحبوا ولازم يرضوا بهذا لأن هم لا شيء هم عدد بسيط جدا والنهاردة مش أقل إن شاء الله من 10 مليون هيكونوا واقفين في مصر واخد بالك فنتمنى أن يستمر هذا الوفاق يا ريت ان احنا نقف على نقاط مشتركة مشتركة تكون هي بداية انطلاقة لبلد صحيح جديد يأخذ فيه الجميع حريته احنا شبعنا بقى اندفاع عن انفسنا احنا بقى لنا ست شهور بندافع عن نفسينا نقول لا احنا مش كده والاسلام مش كده وانتوا فاهمين غلط لا بقى خلاص كفاية كده احنا مش متهمين اصلا احنا حملة الشريعة مش متهمين نحن نحمل اصح منهج رباني يمكن ان يقود الدنيا انتوا المتهمين أنتم متهمون في كل شيء متهمون في توجهاتكم وفي مخالفتكم لربكم ولدينكم ولشريعتكم وفيما ظهر أخيرا من أخذكم التمويل الخارجي والخيانة والعمالة فأنتوا بقى دافعوا شوية بقى عن نفسيكم بقى أو روحوا بقى شوفوا حالكم بعيد عنا لا تشغلوا البلاد بهذه المهاترات احنا غير متهمين حتى ندافع كفانا دفاعا ينبغي أن نقدم بقى الصورة الصحيحة وأن نبني بلادنا بصورة صحيحة يضمن فيها الجميع حريته وحقه هم كل اللي واجعين دماغنا بين الإسلام هيكمم الأفواه هيمنع الناس ده مش حقيقي ومش حاصل وشابع الناس كلاما في هذا والإسلام هو الذي أعطى للناس حرية الرأي بس الرأي المنضبط ما مش مع مش معنى ان انا اعطيك حريه في الراي انك تكفر بالله او تشيع الكفر بين الناس او تقوم تشتم ربنا على رؤوس الاشهاد دي مش حريه راي ولا فكر دي حريه كفر بقى ها واي اي حريه في اي مكان في العالم لها حدود يعني انت في امريكا انت حر الى ما الى متى انت حر ايه سقف الحريه انك ما تصلش الى ضرر البلاد او العباد وينفع واحد حر يروح جايب مسدس ويقعد يموت في الخلق زي العصافير يقول لك انا حر انت مش حر انت حر في نفسك انت انت حر في نفسك انت فيما يخصك لكن فيما يتعلق به مصالح الناس انت مش حر والدين ده أعظم المصالح فأي شيء يدمر الدين أو يشوه صورة دين عند الناس أنت مش حر فيه وده من باب الح- الأمن الاجتماعي والأمن القومي ما هي القضية نحن أنه نجعل الدين خارج الأمن القومي كأنه ما يخصناش وده هو الذي ضيع الأمن القومي احنا ديننا يرتبط بحياتنا احنا ما نقدرش نطلعها من بعض زي كده بالظبط الدماء تجري في عروقنا ها شفت اختلاط الدم بالعظم بالحاجات دي كلها بالعروق هذه الشبكة التي تقيم إنسانا لو حبيت تجرد واحد من شرايينه دلوقتي هيعيش هيموت مش تقول له والله الشرايين مالهاش علاقه بالجسم اهم حاجه اللحم اللحم شغال والعظم شغال شيل الشرايين دي خالص هي دي المحرك للايه للجسم الروح هي المحرك لكل هذه المنظومه فديننا كالروح لنا ديننا روح روح حياتنا روح حياتنا هو الدين فما ينفعش يتشال ما ينفعش ينحى كقضيه هامشيه او قضيه شخصيه بين العبد وربه ما على هذا اعطينا العهد لربنا احنا ما امنا على هذا إنما آمنا بقوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين على هذا تعاقدنا مع الله ده العقد بيقول كده العقد اللي بينك وبين ربنا وبينك وبين النبي عقد دينك بيقول كده بيستلزم عليك لوازم أن تكون حياتك لله ومماتك لله وص- كصلاتك ونسكك ولهذا بدأ بهم الله هو في حد يختلف في أن صلاته لله ولا بيصلي لواحد صاحبه بيصلي لربنا طب وبيذبح الخروف يوم العيد لمين لله ولا بيذبحه عشان ايه يعني لازم يمحض فيه النية وده لا لا لا خلاف فيه بس ربنا ما وقفش عند دي كمل قل ان صلاتي مفهومه ونعمل بها كلنا ونسكي متفقون على هذا طب ما تكمل بقى ومحياي ومماتي فوضع الله تعالى المحيا والممات مع الصلاة والنسك وأمر أن تكون كلها له كلها من أجله وضمن هو في المقابل سبحانه ضمن لنا في في الحياة الدنيا الاستقرار وفي الآخرة الجنة أما في الدنيا فقال الله سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ده مثل ربنا ضربه في القرآن لينا لكن احنا ما خدناش بيه ها؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فربنا بيقول اهو قرية والقرية دي تصدق على كل تجمع احنا قرية آه، كانت آمنة مطمئنة الأمن والاطمئنان ده هو الذي يسعى العالم كله له يعني الآن بتصنف الدول تق- من ناحية الت- التقدم وال- والارتفاع بسبب الأمن الذي فيها والاطمئنان فأقصى دول العالم أمنا هي أعلاها لأن الأمن هو النعمة العظمى التي امتن الله بها على كثير من خلقه ولهذا قال مخاطبا قريشا لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بيقول لهم بقى يعني خلي عندكم دم خلي عندكم آخر إيه؟ ردوا الجميل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم مش بيقولوا هم مش بيشوفوا مش شايفين هم ازاي امنين في بلادهم والناس حواليهم عاملين يروحوا ويجوا يموتوا فالامن اعظم النعم خلاص فربنا يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ويعني أمن واطمئنان وفلوس في أكثر من كده هو في حد يطمع في أكثر من هذا ده منتهى أحلام البشر يكون آمن مطمئن مش خايف من حاجة خالص معاه فلوسه ومعاه عيشته رغد عايش متبغدد يعني اللي نفسه فيه بيعمله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أقل من ذلك يقول من بات آمنا في سربه معافا في, في, في نفسه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها يقول اللي بيت اللي اللي بات ليلة واحدة ليلة بس جسمه سليم ومبسوط واهله كلهم معاه وبسلام ومفيش اي مشاكل والحمد لله ومعاه قوت يوم واحد يقول ده ملك فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها فدي عظمة على عظمة يعني فربنا بيقول قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله لم تشكر هذه النعم ها؟ مش مش كفرت بكل ما اتاها الله وانقلبت على ربها ور- وردت شرعه وحرمت دينه لا ده كفرت بانعم الله بان لم تشكر هذه النعم وتردها اليه ولم تستخدمها في مراضيه فكان من الله تعالى أن ماذا فعل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف انقلب هذا الأمن والأمان والرغد إلى إيه إلى جوع قارس مميت وبرد قارس وشوف العبارة القرآنية بتقول التعبير القرآني هذا يقول فأذاقها الله لباس الجوع والخوف هو الجوع بيتلبس والخوف بيتلبس لا الجوع ما بيتلبسش لكن كأنه أصبح حتة منهم فتلاقي واحد طول عمره كده قاعد مرعوب خايف قاعد مع نفسه لوحده وخايف يمشي في بيتهم لو حد قال له بخ ممكن يموت فيها مش على بعضه مرعوب حياته كلها رعب يقول لك يحصل لي هدان وممكن فلان يسمعني واصلا هم مراقبني تليفوني مراقب والبتاع قاعد مرووش لابس لباس الخوف والجوع مهما ياكل حاسس ان هو مش هي... مش هيلاقي تاني بياكل ومش مش مش لاقي اصلا ياكل وحتى لو لقي ياكل حاسس ان هو برضه مش هي... مش هيلاقي بكره فدايما هو شايل هم الاكل والشرب وزي ما هو حاصل كده اكل العيش يا ابني يقول لك اكل العيش اكل العيش هناكل عيش منين يا عم انت ممكن تاكل تاكل زلط مش عيش بس كل زلط يا اخي خد بالك لكن يقول لك اكل العيش وكون مثلا هو راتبه لا يكفي ان هو يجيب عيش حاف وخايف قوي على الوظيفه دي ولو سابها هيشتغل احسن منها بره لكن هو لابس لباس الجوع والخوف مرعوب فده مقابل الكفر بانعم الله فربنا ان احنا بنينا انفسنا وبنينا ديننا ضمن لنا هذا ضمن لنا الدنيا ان هي تكون امنه مطمئنه ويتنفس مرضا من كل مكان وضمن لنا الاخره ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه فبقت جنة في الآخرة وفي الدنيا أمن وأمان واستقرار ورغد فماذا يصنع الناس في أكثر من ذلك الناس عايزة إيه تاني مش هذه هي سقف مطالب الجماهير الجماهير دي عايزة إيه من الآخر الجماهير لا عايزة رئيس ولا عايزة غفير ولا عايزين رئيس وزراء ولا لهم علاقة بالناس دي كلها دي كلها صور قصدهم من وراء ذلك إن يجي واحد محترم يعيشنا صح ده المطلوب إثباته فلو هم جابوا لنا رئيس بالريموت كنترول روبوت يعني يحكم البلد بس هيعيشنا كويس الكل هيعطيه صوته صح بلا كلام خلاص مش هنعيش كويس وهناخد حقنا وكل واحد عايش في مكانه امن مطمئن فلوسه بتجي له البيت وعايش اخر الاجه يعني هيعمل ايه بالرئيس وانا صاحبه ولا هتجوزه ما براحته ان شاء الله يجيبوا لنا مين خد بالك فهذا سقف مطالب الخلق ده اللي الناس بتبحث عنه سواء راحت يمين او شمال الكل عايز يوصل للنقطه دي امن وامان واستقرار ورزق واسع رغد طب ربنا ضمنه لك خلاص ربنا ضمنه لك اهو رايح بعيد ليه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ليه لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض بركات بس ربنا ربطها بايه بالايمان والتقوى ولو ان ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا يبقى احنا لازم نتقي ده الاصل هو ده اللي هم بيحاولوا يشغلون عنه بهذه المعتركات اللي احنا بنضطر ندخل فيها مرغمين عشان نوضح الصوره للناس ولهذا هذا الشهر قد يكون مفتاح لانطلاقه لازدهار البلد لان ربنا ذكر ان هذا الشهر هو المؤدي الى التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولعل في القران تفيد التحقيق مش الترجي ولا التمني ولا تفيد إذا ربنا قال لعل لو أي واحد من البشر قال لعل يبقى بقول يعني احتمال بقول أنا أذاكر لعلي أنجح أرجو أن أنجح ما أضمنش أنجح بس يا ريت أنجح يعني لكن ربنا ما ينفعش يقول كده الله تعالى مفيش حاجة تمنعه وهو الذي يقدر على كل شيء لا يعجزه شيء فإذا قال لعل فقال ابن عباس لعل عند الله تحقيق يعني كأنه قال قد حصل خلاص فقال لعلكم تتقون يعني إذا فعلتم وصمتم صياما صحيحا رزقتم التقوى طب وإن رزقتم التقوى تم لكم إيمانكم فإن تم لكم إيمانكم فتحت عليكم بركات السماء والأرض وأنا أعطيكم مثال وبه أختم بينما في الصحيح أن رجلا بينما هو يسير في فلاة من الأرض راجل ماشي في الصحراء كده إذ سمع صوتا في السحاب يقول بيقول للسحاب اسقي حديقة فلان سمع صوتا في السماء بيقول للسحابة اسقي حديقة فلان انت امسكي نفسك كده كويس وروحي عندي غيط فلان واسقيه له هو بس والبلد كلها في قحط وده بس يجي له سحاب مخصوص سحاب خاص الكون ملكه وإذا قال للشيء كن فيكون ولا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء ها وهو رب كل شيء فالراجل بيقول لما سمعت هذا شت عقلي ايه ده ان شاء الله السحابة تروح لواحد لوحده ليه بيعمل ايه دوت قال فتبعت هذه السحاب قعدت ماشي في ظلها ماشي وراه حتى جاءت عند حرة عند مجموعة كده صخور وراحت ايه ألقت بمائها راحت نازلة مطر في المكان دوت فمشى هذا الماء في شرج في في ايد كده يعني ولا خليج لغاية ما دخل بستان لقيت المية في الآخر بتوصل هذا ال- هذا المسيلة وهذا الايد يعني بيوصل على حديقة بستان فدخلت البستان فرأيت رجلا واقفا بمسحاته راجل واقف ومعاه الفاس وعمال يجيب المية كده ويمين وشمال ووسع لها فقلت له ما اسمك انت اسمك ايه قال لي فلان للاسم الذي سمعته في السماء لقيت الاسم بتاع الراجل ده اللي واقف شغال بايده في ارضه خد بالك يعني اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لا يؤبه له راجل شغال بايده في الارض لا راجل اعمال خد بالك ولا بتاع راجل غلبان واقف شغال بايده في شغ- في صنعته فقال له فقلت له ما اسمك يا عبد الله أنت اسمك ايه فقال لي فلان للاسم الذي سمعته في السحاب فقلت له ماذا تصنع انت بتعمل ايه قال ولم تسأل قال لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا الماء ماؤه يقول اسق حديقة فلان وسماك باسمك فماذا تصنع انت عامل ايه بالظبط في في حياتك ان تجي لك سحابة مخصوصة من فوق والناس كلها مش لاقية مية فقال ما أصنع شيئا غير أني إذا جاء يوم حصاده لما ربنا كده يرزقنا بالثمرة أقسمه أثلاثا ثلاثة بقسم اللي طلع منه ثلاث ثلاث ثلاث تلتات ثلاث أقسام يعني فثلث أخرجه لله صاحب الأرض ربنا صاحب الملك الحقيقي للأرض ربنا بتاعته وهو الذي يعطينا هذا الرزق فلازم ياخد حق فأعطي ثلثه مش بقول بقى زكاته كام وأنا كده الزكاة فأنا ب- بيني وبين النصاب 10 جنيه فهل يجب علي ولا لا يجب ولو أنا لحقت قبلها بيوم وطلعتهم مش عارف المصلحة ولا اديتهم لواحد صاحبي البتاع والذهب للحلية ولا مش للحلية مش وقت فاصل مع ربنا ما بنفصلش في 2.5% ده بيطلع التلت يعني بيطلع كام حاجة وثلاثين في المية مش مش اتنين ونص خمسة أو سبعة أو تلاتين ونص في المية بيطلعهم لله ولا أقل من هذا فقال فأخرج ثلثه لله صاحب الأرض ياخد حق وثلثه أرده في الأرض والتلت الثاني الأرض محتاجة عناية مش بنام بقى إن ربنا بقى بديله التلت يقوم بالمهمة كلها لا باخد بالاسباب بعمل اللي عليا بجيب الكيماوي واجيب الناس المهندس الزراعي واجيب المستشار ويشوف ويعمل واخطط واقوم اراعي واجي اهو كل يوم اسحب الميه بايدي ومش واقف مش نايم في البيت يعني وهي تمشي نفسها بنفسي لا باخد بالاسباب وارد الثلث عليها وأ- وأ- وارد ثلثا على نفسي واخد في الاخر التلت قال فلهذا اه يحق لك فعلا فشوف الراجل ذكي كان زمان اي واحد عايز يكبر ويتخن ومحدش يحاسبه يروح يدخل حد من البهوات معاه شريك او هم طبعا مش كانوا بيقولوا كان بيجوا بنفسهم يخشوا من غير ما ياخد هو يعني من غير ما ي... من غير رايه يعني مش بمزاجه لما يحسوا كده واحد ناوي يتخن او هيكبر وهيبقى حاجه يعني فورا يخش الباشا او الباشا او الباشا والباشا حذاء السلطان بالاكراه شريك معاه في الشغل حتى في صناديق ال ها خد بالك كله يعني ما سابوش حاجه طب هو بيعمل كده ليه وراضي بكده ليه وهو معاه فلوس وراضي بهذا الذل ليه ويبقى الباشا يقول له اعمل وسوي وحات وودي مفيش مشكله بس يضمن ان هو مش هيخسر ابدا لما يكون جمال شريكه ولا علاء هيخسر ازاي وهو البلد كلها في جيب ابوهم وفي وفي جيبهم هم كلهم فالصبحيه يعمل له قرار بمنع استيراد اي سلعه مشابهه عيش يا باشا بقى بحي... عيش بقى حياتك في البلد احتكر براحتك وتبقى تسوى جنيه قول له ب 100 جنيه وتلاقيها اللي زيها بره احسن منها 200 مره بربع جنيه واللي مش عاجبه يخلصه في الحيطه ممنوع استيراد الحاجات دي وتيجي يعني فاهم البلد بتاعته بقى خلاص انت بقى برطع براحتك اكسب بقى واديني حقي فكان يشارك حد من الجماعه اياهم فيضمن ان هو ان شاء الله مش هيخسر خالص فالراجل ده اذكى منهم قوي لان دول وقعوا الحمد لله وكل اصحابهم الان بيقول لك احنا ما نعرفهمش واحنا كنا زمان نقول لهم نقول لهم انتم مجرمين وكنا نفسنا نموتهم اصلا كمان والان كله انقلب عليهم وكله بيحاول يداري نفسه ويقول لك انا ما اعرفوش اللي كان بيقول امبارح انا صاحب علاء بيه وجمال بيه كان معايا امبارح وكان بيتفشخر بهذا امبارح النهارده لك ولا اعرفه ده كان بيجي اقول له مش مش فاضي كان يرن قافل عليه على التليفون وما كنتش اقدر اكلمه اصلا خلاص بقى راحت الدنيا بتاعته لكن هذا الرجل الفلاح البسيط ده اذكى من الجماعه دول كلهم لانه عمل هذا العمل وجعل لله نصيبا في عمله ولهذا حافظ الله له على عمله أكثر من الناس فكان يبعت له السحاب المخصوص طب ده, ده, ده ممكن ي- يعني ممكن ينتهي هذا العز ده الله تعالى العزيز الذي لا يقهر والذي لا يزول ملكه أبدا فالذكي يتعاقد مع ربنا يعمل عقد مع ربنا ويشرك ربه في مثل هذا إيه؟ مش يشرك هو بالله لا يجعل لله نصيبا في عمله انا راجل كده كده ربنا تاجر وفتح عليا ربنا تصور بقى لو انا بقى ايه بقى ربنا له نصيب في هذه التجاره بقى ليه الربع انا بقى اه انا هعمل اللي عليا مش هنام في البيت برضه مش هبلطع يعني لكن ابقى ضامن لو السوق كله وقف ده اللي هيشتغل ربنا هيبعت له الناس ما هو في الربع من ربنا لا يفعل بهذا الربع شيئا اصلا لكن حتى يحبب اليه هذا العمل فده اللي بحكي عنه هو ده طريق التعامل مع الله عز وجل احنا اه هنعمل اللي علينا بس ربنا هيعمل ما لا يقدر عليه احد قط وبهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابه وبهذا ارتفع الاسلام هو كان ينفع حد يفكر لحظه ان النبي ومعاه 300 واحد يموتوا اهل مكه ولا يغلبوا ال- الاحزاب فين ده ازاي باي منطق هو معاهم حاجه خالص ده غلابه مفيش فلوس ولا في سلاح ولا في حتى معاهم ده كانوا في في غزوه بدر مش معاهم غير جمل واحد بس أما كان معاهم فرس فرس واحد بس معركة فرس وكان معاهم كم بعير مش مكفينهم معاهم اللي كل كل كل أربعة خمسة يركبوا على بعير بالإيه بالتناوب ده مرحلة ده من- وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه بعير خصوصي كان بيركب مرحلة بيركب محطة وينزل ويركب علي محطة وينزل ويركب فلان محطة وينزل عمار وكده وقضوها لغايه ما وسطوا المعركه كده محطات واحد يركب واحد ينزل والنبي كان معاهم بيعمل كده صلى الله عليه وسلم ولما كانوا يجوعوا كان يجوع قبليهم يا يمر على علي بعضهم فيراه قد ربط على بطنه الجوع من الحجر على الحجر من الجوع على بطنه الشريف من الجوع وهو رسول الله سيد الخلق طب دول ازاي وصلوا فوق كده قوي بهذا تعاقدوا مع الله ولسوا الدنيا كلها فجاءهم جاءتهم جاءتهم فارس وجاءهم الروم وك- وك- وقبلوا أيدي- ارجلهم قبل ايديهم ملك الروم قال لما سمع ما ما سأل عنه هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت عند محمد لغسلت عن قدمي أنا أتمنى وأنا ملك الروم بس أن أنا أصل إليه فأغسل له رجليه بس ده أمنيتي في الحياة مش عندي أي طموح أكثر من ما يقول والله إني لا أعلم أنه خارج ولم أكن أعلم أنه منكم ولو أعلم أني أخلص إليه لذهبت إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي أغسل له رجليه بس ويكفيني هذا شرفا ده ملك الروم لأن ما عادش بقى شاغل نفسه يحاول يتذلل ليه ده ويا ليه ده ويتحكموا فيه لا هو شغل نفسه بالملك ملك الملوك فأعز وجعل كل من على وجهها يأتون إليه وفتح ديارهم في أقل من عشرين عاما ده الطريق اللي احنا نتكلم عنه مع هؤلاء القوم الذين صموا, صموا أذانهم وأغلقوا أعينهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا أسأل الله تعالى أن يحفظ ديارنا من كل مكروه وسوء وأن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وتقبله برضو وتقبله يا رب العالمين منا اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوم اللهم اجعل مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين اللهم كل من اراد ديننا ومصرنا وديارنا وامننا بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه وأنج عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم فك الكرب عن أهل ليبيا وعن أهل سوريا وعن أهل اليمن وعن كل بقعة يتجبر فيها متجبر اللهم ادفع عنا السوء ما نعلم منه وما لا نعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة